الذي معين في دنيتي غير أمنت بيك في الأزل مع بدي يوم غير والنفس عودتها ما أذلها الغير يا ربي ما لي معين في دنيتي غيرك أمنت بيك في الأزل مع بدي يوم غير والنفس عوت فيها ما أزل أغل غيرك يا ربي بطل تدوب وتعدل على غير وانظر لعيبك ولا تنظر عيوب غير امشي بطريقك عدل مالك ومال غيرك واللي اذاك اتركه في منتقم غيرك عادي خلاص الحقوق وتجيله من غير الدنيا ملها دواب لا ليك ولا لغيرك سلم ويكون يا ابن آدم سلم ويكون يا ابن آدم بصير على نفسك واللي ما ترضاش على نفسك ما ترضاوش على غيرك كريم وصاحب عطا وكرم وما بحدود كريم كريم كريم كريم وصاحب عطا وصاحب كرم وصاحب نعم كريم كريم وصاحب عصا وكرم وماله حدود وباب التوبة مفتوح على طول ومش مردود آه بدأنا من فضله وإحسانه وهو صاحب الجود رزقنا من فضله وإحسانه هو صاحب الجود يا عبدي خاف الله يا فاني خاف الله وارجع وتوب الدنيا فانية ونفسك عليها معدود لسليم في العمل تلاقي الإخلاص عنوانه مدام حباغي الحب يبقى الصفاء عنوانه واللي قلبه سليم في المحبة ما يتوهش عنوانه أصل المدد إمداد بقلب المريد ووجدانه أرض الروح تسكن في قلبه ويسقيك حنانه ادخل بستان الود هتشم ورده وريحانه أصل الطريق محبة وأصل المرء بإخوانه سيدنا الحسين أزين العابدين يا سيدنا الحسين أزين العابدين يا إمامنا يا شفع يا إمامنا يا بيت يا إمامنا يا تونس يا إمامنا يا وقيع يا حمام يا حمام وفي يا حمام يا حمام يا حمام يا وفي يا حمام يا ولاد حميد مدد يا فرد يا سيدي جلال يا عبد الرحيم يا ناوي مجيد يا عارف بالله يا ساكن سوهاج مدد مدد يا باشي الأمر عمي يا سلطان يا باشي الأمر عمي يا سلطان يا ام الحنان يا عليا الماء دين العابدين دين العابدين دين وجدك دين يا ابن الحسين دين وجدك دين يا ابن الحسين رئيسك ديوان يا كريم ماما ماما ماما ماما ماما ام الحنان يا ماما عليا المقام يا ماما عليا المقام يا ماما يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا ابا العينين شوق ويحني يا ابا العينين يا ابا العالمين يا ابا العالمين يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد يا رفعينا يا احمد يا ام الحنان ماما يا زينب صبري احسن دوا لو كان مر بزيادة صبري احسن دوا لو كان مر بزيادة واللي بيصبر بينور ويكون الخير بزيادة واللي بيعمل معروف بينول أجره بزيادة شرط الأمارة كده شرط الأمارة كده كده كده الصبر على البلوة زي ما قال المثل الصبر على البلوة عباد مدد يا مدد مدد يا مدد إن الحسين راعينا بالمدد مدد يا مدد مدد يا مدد يا ام الحنان يا كريم يا مدد تعلم بكاء ونوح يا حماس تعلم بكاء ونوح يا حماس وخد من شجون دروس الغرام خد من شجون دروس الغرام واقف على الباب يا سيدنا الحسين بنده واقول مدد يا مدد نظرنا بالعين نظرنا بالعين يا ابن المدد ألفين مدد مدد يا مدد مدد يا مدد سيدنا الحسين راعينا بالمدد هذه العبيد راعينا بالعين انده واقول الف المدد أوه. بوجه نداء لكل غريب مشتاق بوجه نداء للغريب مشتاق كفاية أمين وبكاء كفاية أمين وبكاء كفاية أمين وبكاء أيام بتعدي الايام بتعدي ايام معدودة الكل بوجهني ده الكل بوجهني ده آه، آه. يا من تبكي على الدنيا وتعشق يا من تبكي على الدنيا وتعشق اسمع ندائي يا من بالشام واليمن يا اللي بتبكي على دنيتك وبتعشقها دنيا فانية دنيا فانية دنيا فانية دنيا فانية يا من تبكي على الدنيا وتعشقها اسمع ندائي يا من بالشام واليمن قالوا الغريب غريب الشام واليمن وأنا أقول إن الغريب هو قبري قالوا الغريب غريب الشام واليمن قالوا الغريب غريب الشام واليمن لكن انا بقول ان الغريب هو قدري قدر وعد مكتوب نصيب وعد أضر أضر أتيت إلى الدنيا ورحلت عنها كأني في رحلة والقبر هو بيتي ولقدت أنفاسي الأخيرة على الدنيا وبكت علي زوجتي وولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولقدت أنفاسي الأخير على الدنيا وبكت علي زوجتي وولدي وحملوا على الأعماق وصاروا بي وأعز أحبابي وأصحابي يحملني ووضعوا لي في قبر مظلم ليس لي فيه أنيس عمل وراح ولدي إلى الميراث يغتسل هو وزوجتي يا أسف ابني راح ابني راح على الميراث بيقسمه بيقسمه هو وامه وراح ولدي كالميراث يقتسم هو وزوجتي يا أسفي وذهب إلى زوجتي صاحبي وسيها فتزوجها وعاش معها في بيته وكانت لي ثيابا كنت أزهو بها فألبس ثيابي وكأنها لا تعرفني وشغلتها الدنيا في امورها ولم تفكر يوما ان تزر قبري وراح ولدي على مالي يبدره وأنا الذي أفنيت فيه عمري قلب حنون حنون حنون قلب حنون هو الذي أحس به وروحي وروحي كأني من دموع دموع أمي قولوا لها قولوا لها قولوا لها قولوا لها قولوا لها لا لا لا لا تبكي فإن دموعها في قبري تؤلمني راحلت عنها ولم تراني ولم أراها ومت غريب فأرجو أن تسامحني أحني قلبي هو قلبي أمي أحني قلبي هو قلبي أمي ربتني وراعتني وشالت نصف غرهم لو بكيت من ألم بتحس هي بألمي أنا حبيب الورق وصدر كده بألم يا أعز الأحباب يا أعز الأحباب يا مشل يا مشل يا مشل يا مشل ارضي عليا وسامحيني يا ما يما شديني ارضي عليا وسامحيني يا ما يما شديني سرت الليل في عيني حنان قلبك سقيني وارضى عليا ارضى عليا ارضى عليا وارضى عليا وارضى عليا وسامحيني ارضى عليا وسامحيني يا ما يما شفتيني ارجع عليا وسامحيني يا ما يما شفتيني يركي الليل في رعيني حنان قلبي سكتيني ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا ارجع عليا وارجع عليا يا وسامحيني أول ما نطق لساني اسمك وأحن قلبي هو قلبي أول ما نطق لساني اسمك وأحن قلبي هو قلبي ومفيش حنان من بعد مفيش حنان من بعد دايما بالخير في عيني وارجع علي ارجع علي ارجع علي ارجع علي وارجع علي وسامحيني يا ويلك يا اللي عصيت امك ولا كرتك ملها ولا همك يا ويلك يا اللي عصيت امك ولا كرتك ملها ولا همك لو غضبت عليك امك هيغضب عليك كمان ربك لو غضبت عليك امك هيغضب عليك كمان ربك لو كان بايدي يا امي لفتكي بروحي وبعيني لو كان بايدي يا امي لفتكي بروحي وعيني وارد علي ارد عليا ارد عليا ارد عليا وارد عليا وسامحيني يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميلك يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميلك يا ست الحبايب يا غالية يما ازاي انسى جميل يما ازاي انسى جميل يا ست الحبايب يا غالية على راسي راح اشيل انت عزيزة عني وغالية على راسي راح انا شيل انت عزيزة عني وغالية يما ازاي انسى جميلك ست الحبايب يا غالي يما استني يا ست الحبايب يا غالي يما استني يا ست الحبايب يا غالي على راسي راح اشيلي ده انت عزيز عندي وغالية ومهما عملت برضه يا امي مش هرد انا زميلي ومهما عملت برضه يا امي مش هرد انا زميلي وجهتي ندائي اليك وجهت ندائي إليك اللي صفالك زمانك وضحكت لك كتير اعمل حساب للاخرة وما تأمنش الدنيا يلي يلي صفالك زمانك وضحكت لك الدنيا اعمل حساب للاخرة اوعى تآمن اوعى تآمن الدنيا الدنيا ياما ناس كانت ضلمة شافت ذل الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا غرورة وخوانة أخدت قبلي وأخدت الدنيا غرورة وخوانة أخدت قبلي وأخدت جاي منها ورايح فيك على طول دايرة توقيت جاي منها ورايح فيك على طول دايرة توقيت جاي منها ورايح فيك على طول دايرة توقيت يلي صفالك زمانك وضحكت لك الدنيا اعمل حساب للأخرة وما تأمنش للدنيا يا مناس كانت ظلمة شافت ذل من الدنيا إذا كنت غاوي مواعظ انظر إلى القبور هتلاقي الكل متساوي مفيش فقير وغني فيهم الظالم والمظلوم واللي كان بالدنيا مغرور راح تعمل ايه بمالك لو كنت ميت غني فيد من بيقضيها ايام وفيد من بيقضيها شهور يا عبدي توب وارتجع يا فاني توب وارتجع يا عبدي توب وارتجع تعيش مذكور على الدنيا
Thank you.
لي سند فوضت عمري إليك يا ربي ما لي سند يا ربي مالي سند فوضت امري ايديك يا خالق ناس والكل صنع يديك يا ربي مالي سند فوضت امري ايديك يا خالق الناس والكل صنع يديك احنا عبيد احنا عبيد احنا عبيدك وانت مراقبنا بعينيك حياتنا بينا وحياتنا بينا وحياتنا بينا المصطفى وحياتنا بينا المصطفى اللي صبته إليك استرنا يا ستار ده احنا تكلنا عليك اصبر على حكم الزمن مهما الزمن يعاديك وكل اغنيتك في الملح ولا تمدش للخديد ايديك اصبر على حكم الزمن مهما الزمن يعديك وكل لقمتك بالملح وكل لقمتك بالملح ولا تمدش للخسيس ايديك واقنع برزقك رب العباد رب العباد رب العباد راضين وامشي عدل والسليم والسليم والسليم والسليم في طريقك وامشي بطريقك عدل يحضر عدوك فيك كل لحظة وسهلا يا رب تحفظني انت الكريم يا احد يا رحيم ارحمني في كل لحظة سلام يا رب تحفظني انت الكريم يا احد يا رحيم ارحمني سبحانك انت الصمد ابدعت صنعتنا يا مالك الملكوت يا رب ارحمني يا مالك الملكوت يا رب ارحمني الأسرى لو تنفسر من بحر تعرفها الأسرى لو تنفسر من بحر تعرفها يا مقسم الأرزاق أنا بدعي من قلبي يا مقسم الأرزاق أنا بدعي من قلبي يا ربي أنت الغني والحي والقهار يا ربي أنت الغني والحي والقهار اذكرنا يا الله واهدينا للأنوار اذكرنا يا الله واهدينا للأنوار سبحانك انت الصمد يا ربي ارحمني يا يا يا يا يا يا ملك الملوك وانا عبدك اللي صنعت الجميل في غير اهله ما تندمش اللي صنعت الجميل في غير اهله ما تندمش جميلك محفوظ عند ربك وانت ما تعلمش دنيتي فنياتي غدارة ما تكتمش خليك سليم في العمل خليك سليم في العمل وفي الطريق ما تملش وإذا كان الحق عليك وإذا كان الحق عليك قول وما تخافش وإن خفت ما تقول وإن قلت ما تخافش خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايديك لله وما تمدهاش لحد خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايدك لله ما تمدهاش لحد خليك في حالك في حالك مالكش دعوة بحد وارفع ايدك لله ما تمدهاش لحد واكتم على سرك ما تفتحش بيد لحد واكتم على سرك ما تفتحش بيد لحد واحكم بطبقات تسمعش كلام من حد واحكم بطبقات ما تسمعش كلام من حد وشوف عيوبك ما تذكرش عيوب حد واحكم بطبقات ما تسمعش كلام من حد ويشوف عيوبك ما تذكرش عيوب حد وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وامشي بطريقك كده وخاف من الله وامشي بطريقك كده وخاف من الله يا عبد اتق الله وخاف من الله وخاف من الله وخاف من الله وامشي في طريقك طبيب المبالي فين يكشف على جروحك طبيب المبالي فين فين فين فين يكشف على جرحنا تدخين ومبالي وما فيش سوالك رحمة طبيب المبالي فين يكشف على جرحنا مساكين وما بالي وما فيش دعوة لجروحنا مساكين مساكين وإمامات طبيب المبادئ يكشف على جروحنا طبيب المبادئ يكشف على جروحنا مساكين ومبادئ مساكين ومبادئ مبادئ مبادئ مبادئ مبادئ مبادئ مبادئ مساكين ومبادئ مبادئ مبادئ مبادئ يا حلاوة غلبان خليكم قبال بيناتك يا بابا يا ابو سلام يا غالي عساكر دورية دورية بطية واقفين على بابك على بابك يا غالي نباتي تزال حلاوة المجال مساكين وما بال وما فيش جواد جروحنا قالوا الطبيب المبات حضر اليوم وجه رحلة مع أهل كل ده سوا سوا وحيريحنا أبار الطبيب مبلي مبلي وجه رأت رحنا مسكين يا قلبي لقينا على روحنا احسن دوا بس الزمن يكفي الصبر احسن دوا بس الزمن يكفي ولابد يعني يوم يوم يوم يوم يوم ولابد يعني يوم تيجي القلب الحزين يفرح تعالى يا مسكين وشوف لك حاجة تعالى واوعى تعالى اوعى بالغرور اوعى اوعى تعالى تعالى يا مسكين ويشوف لك حدانا مصر شوف لك مراد وقلبك الحزين وقلبك الحزين يفرح يا داخل طريق النبي لازم تجمع وتفرح تجمع شروط الهدف ومن قلبك الأسى تطرح قالولي نجيب لك ميزان قالولي قالولي نجيب لك ميزان انا قلت ما يفلح قالوا لي نجيب لك حبيبك انا قلت الساكن في قلبي ونور